ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا شك أن الإنسان منا إذا أراد أن يجيب على أسئلة حائرة شائكة كثيرة تخص حاله الإيماني حاله مع الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تجيب عن سؤال لماذا هذه الابتلاءات لماذا هذه الفتن لماذا يتعثر حالي لماذا يتقلب قلبي لماذا لا أجد نفسي هذه الأسئلة جميعها جوابها شيء واحد ابحث عن الذنب ابحث عن الذنب في ليلة كانت كباقي الليالي وربما لم تكن بالتأكيد كذلك بالنسبة لي قالت كنت أتقلب في فراشي كثيرا ولم أستطع النوم كنت خائفة كثيرا ولم أعرف لماذا كانت الساعة الرابعة بعد منتصف الليل وكان الخوف يسيطر علي تماما وكل شيء كان مظلما أمامي بدأت أقرأ ما أحفظ من سور القرآن فقد حفظت كثيرا منها ولكن معظمه بل أكثره قد ضاع ونسيته مع قلة مراجعتي للقرآن هدأت قليلا ولكن الخوف لا يزال يلازمني أغمضت عيني وجعلت أتذكر كان شريط حياتي كله يمر أمامي أتذكر من طفولتي ما أتذكر وكيف بعد أن كبرت جعلت أتذكر ذنوبي الكثيرة صلاتي التي غالبا بل دائما ما كنت أأديها بتكاسل شديد بل أنقرها كنقر الغراب تذكرت صديقتي التي كنت ألتقي معها والتي كانت مثلي كانت مثلي تلعب وتلهو لم تفكر يوما ما في الموت ولا أنا كيف أنها في يوم خرجت ثم عادت ولكنها عادت داخل صندوق الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل نعم ماتت ماتت في حادث سيارة تذكرت نفسي لو أنه جاءني ملك الموت الآن ليقبض روحي فما عساي أفعل أأنا مستعدة للموت أعملت ما يكفيني أتراني أكون من أهل الجنة أم أنا من أهل النار بالتأكيد سأكون من أهل الجنة بأي عمل أبلغ الجنة بأي شيء تكتب لي الجنة والجنة سلعة الله الغالية ماذا فعلت لأكون من أهلها ماذا قدمت لنفسي لأدخلها تقول هل أدخلها وأنا صاحبة غيبة ونميمة مع صديقاتي هل أدخلها وأنا اليوم كنت أصرخ في وجه أمي هل أدخلها وأنا متبرجة في ملابسي أم الأغاني والأفلام والبرامج المليئة بما يغضب الرحمن التي أداوم على مشاهدتها سكت قليلا ولكني بالتأكيد كنت أقول لنفسي أنا أفضل من غيري أنا لست بالمرأة السيئة تذكرت في هذه اللحظة تلك الفتيات الطاهرات العفيفات التي كنت ألاقيهن في المسجد كيف أن الواحدة منهن مستعدة أن تدفع حياتها ثمنا ولا يرى منها خصلة من شعرها فأين أنا منهن قلت في نفسي ألي عهد من الله أنه لن يتوفاني حتى أتوب ألي من الله عهد أني لن أموت الآن أو غدا أأعطاني ربي عهدا أنه سيغفر لي ويدخلني الجنة قمت من مكاني وأنا خائفة مرعوبة وفي عيني تجمدت الدموع توضأت وقمت أصلي وأنا أرتعد خوفا وأثناء الصلاة فوجئت بنفسي حينما وجدت عيناي تفيضان بالدموع فلقد كانت المرة الأولى التي تبكي فيها عيناي خشية لله تبارك وتعالى نعم فقد كان كل بكاء من قبل على الدنيا الآن أنا أبكي بحرقة أبكي على ذنوبي أبكي على معاصي أبكي على نفسي وأقول لنفسي هل تحسبين أن ما تصنعين هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تقول بقيت ساجدة لوقت طويل لم أشعر بنفسي الشيء الوحيد الذي شعرت به والذي أحسست به بالفعل أني بين يدي ربي العظيم بين يدي خالقي ومصوري فصرت أدعوه وأستغفره كثيرا وأحمده أحسست بالفعل بلذة القرب من ربي القريب والآن صارت نفسي تنكر نفسي أنا الآن في حال لم أكن أعهدها من قبل صرت أدعو بأدعية والله ما علمت أنها بهذه اللذة وما علمت معانيها من قبل وبعد أن انتهيت من صلاتي سلمت وبدأت أتذكر ما أتذكر من ذنوبي التي عملتها وبدأت أنظر إلى نفسي وأقول ما الذي جعلك يا يداي تتحركين ما الذي جعلك يا عيناي تبصرين ما الذي جعلك يا أذناي تنصتين لما لا يرضي رب العالمين قلت لنفسي أين كنت كل هذه السنين أين أنا لماذا هذه الغفلة كيف لم أشعر بربي من قبل كيف لم أشعر أني لو قلت له ربي ناداني نعم يا أمتي إن قلت له يا رب قال لك نعم يا عبد إن تقربت إليه الشبر تقرب إليك الذراع إن تقربت إليه الذراع تقرب منك الباع إن أتيته تمشي أتاك هرولة رب يبسط يده لك ليل نهار لتتوب له يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حد منكم متصور المعنى متصور لو أنا مدد لك إيدي كده متصور لو أنت اديتني ظهرك على مرأة ومسمع من الناس دي كلها يقولوا عليك إيه قول لي يتقال عليك إيه إذا كان رب العزة ولله المثل الأعلى يبسط يده لك ليل نهار لتتوب قل لي لو إنسان جالك والدك صديقك حد عزيز عليك وقال لك نفسك في حاجة ما نفسكش في أي حاجة مني اطلب تنال تقول ايه ربيعة بن كعب الأسلمي لما كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمل حذاء النبي صلى الله عليه وسلم فمر النبي صلى الله عليه وسلم عايز يكافئه قال له يا ربيعة سلني اطلب تنال قل لي لو انت على طريقة الأفلام طلع لك مصباح علاء الدين اطلب تنال ها هتطلب ايه حاجة تطلبها تاخدها فربيعة قال فنظرت قعدت أتأمل كده ها أقول له إيه أنا راجل غربان وفقير أقول له يديني فلوس أنا راجل مش متجوز أقول له يجوزني أنا راجل ماليش حرفة أقول له يشغلني أعمل إيه قال أسألك أسألك أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة من علمك هذا جبتها منين دي دي عالية قوي دي وهو اتعلمها منين غير من مشكاة النبوة فقال يا ربيعة إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود ده كده النبي صلى الله عليه وسلم أمال رب العزة لما يقول لك كل ليلة هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب يبقى جوابك ايه هو ده ربك هو ده سيدك هو ده مولاك هو ده قرة عينك حبيب قلبك رب العالمين سبحانه بتقول انا ما كنتش عارفة انا كنت غايبة عنه السنين دي ازاي انا حسيت بجد يعني ايه رب العظيم كيف لهذا الانسان الا يشعر ويكفر ولا يحمد ولا يصلي ولا يشكر كيف يمهله ويرزقه ويعطيه ولا يكف عن انعامه عليه كيف بعد ذلك يبارزه بالمعاصي كيف لهذا الانسان الا يقول لربه يا رب اغفر لي ذنوبي كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمت منها وما لم اعلم وكيف يكون شعورك ورب العالمين مش يغفر ويمحو وينتهى الأمر ويبقى كده فضل ونعمة لا يبدل السيئة حسنة يا يعني أنا جايله بذنوب جبال جايله وأنا موطي راسي ومستحي ومكسوف الذنوب دي هيتعمل فيها ايه فلو بس شالها يبقى خير يبدلها لي حسنات يا لكرم الكريم سبحانه جاوب على سؤاله وهو بيقول لك وبيقول لي بيقول لنا كلنا ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين لو بجد مصدقين ان في جنة ونار ما يكونش ده حالنا ألا تتذكر كم من السنين ستعيش أعمار أمة النبي محمد بين الستين والسبعين ثم إلى أين المصير إن إلى ربك الرجعة لف دور فكر في اللي انت عايز تفكر فيه شارد مني في ايه بتفكر في ايه دلوقتي سرحان في ايه فكر زي ما انت عايز وابعد وتوب بس نقطة المصير واحدة نقطة النهاية واحدة إن إلى ربك الرجعى فأين تذهبون وبعد الموت يأتي حياة البرزخ القبر والقبر بيت الظلمة بيت الوحشة بيت الدود لا أنيس لا جليس لا ونيس فمن ينير ظلمة ذلك القبر عليك ومن يسر عنك ومن يدفع عنك هذا العذاب ومن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة وليس حفرة من حفر النار أولست مضطر إليه أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قلت في نفسي أين فراعين الناس أين الجبابرة الذين طغوا في آلاف السنين يا إلهي ألا زالوا يعذبون إلى الآن ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقلت لنفسي تخيلي يا نفس ستقفين على أرض المحشر خمسين ألف سنة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أقف عاري لا أكل لا شرب ويعذب الناس وتدنو الشمس من رؤوسهم ويحرقون بها أشد الإحراق ويبلغ العرق من الناس حتى يلجمهم إلجاما ثم تخيلي يا نفس لو أنك دخلت جهنم ستحتاجين لتسقطي فيها سبعين سنة أي مثل عمر الإنسان من ستين لسبعين سنة عشان من أعلاها إلى أدناها سبعين سنة حتى يصل إلى درك جهنم يا نفس ألا تبصرين ألا تدركين ألا تتوبين ألا تنقذين نفسك إلى متى في الغفلات تلهين أما إنك ستندمين ستتقطعين ندما على كل لحظة غفلت فيها عن ذكر ربك ستقولين رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فما عساك إن قيل لك كلا لن تعودي قالت قمت من مجلسي مع سماعي أذان الفجر صليت الفجر وجلست أقرأ قليلا من كتاب الله الذي كنت قد هجرته منذ رمضان السابق بقيت حتى طلعت الشمس وذهبت إلى فراشي كان في قلبي سعادة عظيمة أحسست بها وأنا أمسح دموعي التي نزلت على خدودي وكأنما تنزل مع كل قطرة خطايا ذنوبي وكأنها كانت تنزل لتغسل قلبي ويطمئن فجعلت أقول وأردد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن ساعتها عشت والله جنة في الدنيا كشأن جنة الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لو حاسس بانتكاسة في القلب والله هذا من أثر الذنب الذنوب بتتعب الذنوب بتقهر الذنوب عقوبتها هي اللي مغيرة أحوالنا وهي السبب وراء كل بلية ومصيبة ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة النبي يقول صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع القول عارف الأم يخش من هنا يخرج من هنا فقلوبنا بقت كده نهز في الكلام الكلام يبقى يرعب والمفترض انه يرعش قلبك ويرجفه وانه يسيب فيك الاثر تروح تدفن ميت تسمع عن واحد مات من أقربائك أو جيرانك أو معارفك وما يهزكش وما يغيركش من ساعة الثورة وإحنا بنقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الثورة غيرت فيك إيه الشيء الجوهري اللي اتغير فيك وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلا إليه عشان تقول ماليش غيرك يا رب رجع لك يا رب ماليش سواك يا رب لو مش فارق معاك الذنوب وبتتساهل فيها بصة كلمة يعني الناس كلها بتعمل الكلام ده مش أول ولا آخر يا عم ربك رب قلوب لو مش فارقة معاك اعرف انك مبتلى بعقوبة من عقوبات الذنوب ادي الفرق بيننا وبين الصحابة في كلمة واحدة هو لو عمل حاجة قد كده حاجة احنا شايفينها قد كده حاجة صغيرة قوي هو يحس انه عمل كبيرة من الكبائر احنا نعمل كبيرة من الكبائر ونحس انها حاجة صغيرة فكل الناس بتعملها واحد بيغتاب الغيبة بيجيب سيرة الناس وقاعد بتذكر واحد وبتقول الصفة اللي هو فيه ما بتقولش كلام كده فعلا الراجل ده فيه الصفة اللي انت بتتكلم عليها دي بس انت بتقولها علشان خاطر تثبت ان انت افضل او عشان خاطر بتشمت فيه في حاجة او لان بينك وبينه خصومة فقلت الكلمة دي عليه ذكرك اخاك بما يكره هذه من الكبائر اتحب ان تأكل لحم اخيك ميتا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات اينما انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميم كبير من الكبائر شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على أهل الشمال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه عمل ايه يا رب انه كان لا يؤمن بالله العظيم ما كانش بيعظمني ما كانش بيعظم المعاصي اللي كان بيعملها في حقي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لو حاسس بالهوان حاسس ان انت رخيص مش عارف ليه مش عارف تحس بإحساس العزة بإحساس الكرامة حاسس دايما ان انت متداس عليك حاسس بإحساس الهوان ده اعرف أن هذا والله بسبب ذنب لأن الله يقول ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء اتصور لو إنك سقطت من عين الله قل لي بالله عليك ده أنت لو سقطت من عين مخلوق صاحب شأن تبقى مصيبة في الدنيا لو أنت خلاص لا يؤبه لك لو أنت سقطت من عين المدير مفيش علاوة يمكن ولا ترقية وهتقعد محلك سر وهتقعد تشتغل بلا جدوى سقطت من عينه انت ما تستاهلش ان انت تبقى كذا أما الرب العالمين أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك سقطت من عين الله ومن يهن الله فما له من مكرم لو حاسس بالذل اعرف انه بسبب ذنبه والله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا واحد ذليل قدام شهوته هو قدام المرأة قدام الشهوة قدام الفلوس ذليل يبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله ماشي في الحياة يا أرض تهدي ما عليك يدي لكن في الليل يعمل الذنب ذنوب السر ذنوب الخلوات يخش على الموقع الإباحي ده يعمل العادة السيئة يمشي مع بناته ويتكلم في تليفونات ويعمل مش عارف ايه ذنوب الخلوات فذليل قدام شهوته عارف ليه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري يعيش ذليل عارف ليه لأنه عبد الشهوة تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش لو حاسس بظلمة على القلب قلبي مقفول حاجة واقفة مش عارف ايه والله بصلي بقول أذكار بقرأ قرآن بعمل خير كتير قلبي مقفول عليه ران عليه حاجة واقفة ظلمة القلب اعرف انه بسبب ذنب الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات البعد عن ربنا الظلام قال ابن عباس إن للحسن ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلم في القلب والقبر ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب العباد شوف الذنب بيتعب قد ايه إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق لو حاسس انك بتسمع دروس كتير وبتتعلم كتير وما بينفعكش العلم والله بسبب ذنب شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله العلماء قالوا يبقى العكس صحيح اللي ما بيتقيش الله لا يعلمه الله لو نفسك تعمل طاعات كتير نفسك تبقى صائم قائم ذاكر نفسك تبقى قريب من ربنا نفسك تبقى تعمل عبادات وطاعات وقربات معاملات تحسن للناس فيحسن الله إليك نفسك في حاجات كتير نفسك رمضان الجاي يبقى شهر العتق من النيران بجد لكن تلاقي نفسك دي ما بتطبقش طول عمري نفسي نفسي اختم القرآن وما ختمتش نفسي اخلص كذا في العلم ما خلصتش نفسي ابقى اقوم سنة ولا تتخلف ليلة وما حصلش نفسي اصوم صيام داوود اصوم يوم وافطر يوم وما حصلش ده كله بسبب ايه بسبب ذنب قال سفيان الثوري حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أصبته عارف كان إيه الذنب؟ تتصور كده سفيان الثوري إيه الذنب اللي عمله؟ إيه بص على واحدة يعني؟ قال كلمة فارغة مثلا ده خمس أشهر بقى خمس أشهر مش عارف يقيم ليلة إيه الذنب اللي عمله؟ قال لك مر على رجل كان يدعو فقال ما لهذا المرائي راجل قاعد بيدعي بقى وكده وقاعد بيبكي و- ومتأثر قوي فقال الكلام ده ما ينفعش يتعمل قدام الناس ما لهذا المرائي قال فعرفتها قعد خمس اشهر يعرف هو ايه الموضوع كل ليله لا يوفق كل ليله لا يوفق كل ليله لا يوفق لغايه ما انتهى اليه الامر فتذكر هذا الامر انت مالك بغيرك ايش ضرك بقلب غيرك بتتهم نوايا غيرك ليه تقول على فلان منافق ولا فلان فاجر ولا فلان كذا انت مالك من ذا الذي يتألى عليه أشهدكم أني قد غفرت لهذا اللي انت قاعد تقول عليه ان هو سيء انت مالك اشغل نفسك بعيب نفسك قال بكر بن عبد الله المزني اذا رايت الرجل يشغل بعيب غيره عن عيب نفسه فاعلم انه قد مكر به سنستدرجهم من حيث لا يعلمون انت مخدوع يخادعون الله وهو خادعهم خليك في حالك وفي ذنبك وفي عيبك وفي افاتك اشغل بها نفسك وملكش دعوه بذنوب غيرك قال ابن مسعود لرجل لا استطيع قيام الليل قالوا واحد قال له انا مش عارف اقيم ليل خالص قال ابعدتكم الذنوب قيدتك المعاصي لو مش بتتغير ومش عارف انت ليه مش عارف تتغير اعرف ان اللي واقف بينك وبين ربنا ذنب لو لا تستحي اعرف انه بسبب ذنب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا وجد الإيمان وجد الحياء وإذا لم يوجد حياء لم يوجد إيمان إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فتقول للبنت اللي ماشية كاسية عارية طب ليه أنا حرة وإحنا في زمن بنقول فيه إيه أنا حر ما لم تضر طيب ماشي أنت ما بتضريش نفسك أنت فاهمة كده طب والناس والشباب اللي بص عليكي وبعد كده استثيرت شهوته وممكن يكون عمل أي عمل حرام أنت كده ما ضرتهوش يبقى فين أنا حر ما لم تضر طب بالله عليكي هو أنت مش مستحية من نظر الله إليكي وانت وانت بتبص لها ألا تعلم أن الله نظره أسبق شايفك مطلع عليك مطلع على سواد القلب اعرف أن فقدان بركة الرزق تأخر الزواج لشاب عايز يتجوز أو لفتاة عايزة تستقر زي أي بنت في الدنيا إذا ابتليت أنت أيها الأب بعقوق ابنك أو إذا توالت عليك الابتلاءات اعرف إنه بذنب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير اسمع وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لباس الجوع والخوف بما بما كانوا يصنعون عندنا أزمة اقتصادية عندنا أزمة انفلات أمني لباس الجوع والخوف بإيه؟ بما كانوا يصنعون ربنا يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لو أمورك متعثرة ما بتتقضاش تتعثر على الأمور فسنيسره للعسرى طيب أعمل إيه إزاي أتوب أخد الطريق إزاي أنا عرفت أن الذنوب هي اللي ورا كل بلوى ومصيبة أنا فيها أعمل إيه اهدأ واستبشر أولا الذنوب قدر وأنت لست بمعصوم يعني كلنا هنذنب آه وكلنا هنتكعبل في معاصي آه وكل بني آدم خطاء آه ولكن خير الخطائين التوابون أنت مش معصوم والله يحب منك أن تتوب إليه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا احنا غلابة فعشان كده بيحبك غلبان عايز تتوب ما تتكبرش بقى ما تقوليش أنا ما بعملش حاجة ما تقوليش أنا أحسن من غيري أنا ذنوبي أهي أخف كتير لا أول حاجة في عربون التوبة أول خطوة في طريق التوبة أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ما أنا يا رب مش معصوم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده وصعه الألباني لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ليغفر لهم أليس في حديث الشفاعة أن الخلائق ستهرع إلى الأنبياء فيأتون أبا البشر يأتون آدم عليه السلام حديث الصحيحين فيقولون له اشفع لنا فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي فإذا كان آدم عصى فكذا أمر ذريته والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة لازم هيغلط في حاجة من الحاجات دي هيبص بصة كده هيمشي ورا واحدة مش عارف ايه العينان تزنيان وزنهما النظر الأذنان تزنيان وزنهما السمع هيسمع له برضه كلام مش ظريف هيقع في الحاجات دي فإذا أول شيء أنا محتاجك تستبشر بس البشارة تحتاج لعمل ايه بقى ان اول كلمه تقولها ايه بنتفق مع بعض على الخطوات اهو ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في معجم الطبراني وحديث جميل قوي وصححه الالباني قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر إيه الفرق بقى ما بين الفاجر وما بين المؤمن ما بين الشقي والتقي يا أخي اتق الله ربنا يجعلني من المتقين استغفر الله استغفر الله العظيم مش يا أخي اتق الله خليك في حالك انت مالك يا أخي ربنا يجعلنا من المتقين خليني على جناحك خليك في حالك انت وابعد عنا يبقى هو كده بيكابر يبقى أول حاجة إيه أول حاجة أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي تاني حاجة الشيطان هيلعب معاك لعبة ظريفة قوي في موضوع الذنوب طب وليه تذنب وليه ربنا خلاك تذنب ليه وقعنا في الذنوب احنا كنا ماشيين كويس ليه ربنا خلى الموضوع ده اصلا ليه ذنوب وتوبة و... والكلام ده عارف ليه عشان تعرفه عشان ايه عشان تعرفه ازاي الله يفرح بتوبة عبده ربنا بيفرح بتوبة عبده فانت مش عايز تفرح ربنا بالله عليك مش عايز تفرح ربنا يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول أفضل الأعمال أحلى حاجة في الدنيا تعملها سرور تدخله على قلب مسلم يعني لما أنا أجي كده أنا عارف إن أنت مزنوق اليومين دول ومعكش فلوس وحالك كذا فرحت جاي كده ورحت باعت لك مبلغ ولا حاجة ولا جبت متطلبات بيتك وبعت لك كهدية يعني قلت لك أصل كان جماعة في البلد بعتوا لنا حاجات فبعتها لك عملت لك أي حاجة عشان أسرك عشان ما تشيلش الهم فدي أفضل الأعمال عند ربنا أما لو أنت بقى بتدخل السرور على ربنا تبقى إيه لو أنت اللي بتفرح ربنا الله يفرح بتوبة عبد وهو يحب أن يغفر سمى نفسه بص عد معايا الأسماء ده احنا نقعد من هنا للصبح بقى اسمه الغفور واسمه الغفار واسمه التواب سبحانه وتعالى كل ده متعلقات بايه متعلقات بموضوع التوبة واسمه العفو يعفو عن كثير سبحانه وتعالى كل ده متعلق بالذنوب والمعاصي اللي انت بتعملها طب ليه غفار وغفور ما هو يبقى اسم واحد وخلاص قال لك اصل الغفور هو الذي يغفر الذنوب الكبيره أما الغفار فهو الذي يغفر الذنوب الكثيرة الصغيرة وصلت غفار تعمل ايه ذنب وذنب وذنب بس هم صغيرين بس كتير فغفار اذنب وهو يغفر وتوب وهو يغفر اذنب واستغفر وهو يغفر ولا تمل طب غفور قال لك اه ده عمل بقى بلوى شويه عمل ذنب تقيل شويه فهو ايه غفور رحيم سبحانه وتعالى فهو يحب ذلك فلأجل ذلك تقع في الذنب حتى يتعبدك بمعاني تعرف بها من هو اسمع دي لطيفة من أجمل ما يكون ذكرها ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بيقول لك وهي سر من أسرار تدبر القرآن سورة البروج ربنا ذكر اسم الودود ثلاث مرات في القرآن منها المرة اللي في سورة البروج قال إيه؟ إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود طب ليه مش وهو الغفور الرحيم ما هي ماشية إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الرحيم لما هتعمل ذنب وتعود إليه وتستغفره يغفره لك قال لك لا قال لك أصل في بعض الناس ادعت عن سيدنا داود ادعاء خطأ مليون في المية قال لك إيه لما سيدنا داود وقعت منه الخطيئة وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فقالوا في أثر من الإسرائيلات الإسرائيلات المذمومة المتروكة قال لك إن سيدنا داود قال له يا رب اغفر لي قال يا داود أما الذنب فقد غفرناه أما الود فلا يعود أنا كنت بحبك قبل الذنب فأنا هغفر لك الذنب لكن بعد الذنب اللي انت عملته ده أنا ما بقتش بحبك راح ابن القيم قال لك وهذا أبطل الباطل يا عم ده كلام يودي في داهيه ايه اللي بعد ما تاب ربنا ما يحبوش طب واحنا هنعيش ازاي من غير ما ربنا يحبنا قال لك ازاي والله يحب التوابين يبقى ازاي ما بيحبوش ادي واحد وراح جايب لك الايه دي قال لك انت ما خدتش بالك من السر ده يبدئ ويعيد وغفور وودود يبدئ ايه هو الذي بدا بالمغفره فغفر لك لما استغفرت ولما عدت للذنب فاستغفرته أعاد عليك المغفرة مرة أخرى هو يبدئ ويعيد المغفرة وهو الذي بدأ بالحب ألم يقل يحبهم ويحبونه فهو الذي بدأ بالود فأحببته فلما عملت الذنب نزلت شوية فلما رجعت وطبت حبك ويمكن درجتك عنده تبقى أعلى من درجتك قبل الذنب عارف يعني ايه؟ يعني أنا دلوقتي أهو راجل ما بعملش ذنوب مثلا لا بنعمل طبعا يعني مثلا يعني انت انت مش انا انت راجل طيب ما بتعملش ذنوب فكم يا عم من عشرة عند ربنا تسعة من عشرة ده انت حاجة كده والي من أولياء الله الصالحين رحت عامل ذنب بقيت كام ستة من عشرة مثلا لما جيت بعد كده تبت خلينا كنت انت كنت واخد تمانية بقيت ستة الكويس انت بقيت سبعة يعني مش هنبقى زي قبل احنا عملنا ذنوب بقى ولو وصلنا اللي احنا كنا فيه قبل الذنب يبقى هنا قوي لو وصلنا تمانية لا لو تاب عليك توبة نصوحة تبقى تسعة ويمكن تبقى عشر فهمت؟ فهذا معنى من المعاني المهمة ليه بنقع في الذنوب هو بيحب ان انت تستغفره وتتوب اليه وسيد الخلق المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم 100 مرة بس عايزين قوانين بقى خدنا اول قانون او اول خطوة قلنا ايه ابوء لك بنعمتك علي وابوءه بذنبي رقم اثنين اعرف انت بتذنب ليه علشان تتقرب ليه رقم ثلاثة إن الله لا يمل حتى تمل في الصحيحين أن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا أو أصبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره قال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم أعادها الثالثة فقال الله أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل ما شاء يعني إيه فليعمل ما شاء يعني فليذنب طالما هو يعرف أن الذنب بالعقوبات اللي احنا قلناها في الأول وطالما هو ما زال يعظمني لأنه هيوفق للتوبة مش يعني فليذنب بقى يعمل اللي هو عايزه لا انه طالما هو بيذنب وهيستدرك امره على طول اللي هو انت تتوب من قريب انت ماشي غفلت الشيطان استحوذ عليك فخلاك تعمل الذنب ده تبص البصه دي فاول ما ايه اللي انا عملته ده استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا رب تب علينا يا رب يا رب تب علينا اه كده انت تبقى يقظ وكده تبقى خلاص الذنب قدامه التوبه على طول الخطوه الاولى كانت ايه أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي الخطوة الثانية افهم انت ليه بتذنب علشان خاطر لما هتفهم المعنى ده هتحبه وتقرب له افهم لماذا تذنب الخطوة الثالثة إن الله لا يمل حتى تمل اوعى في طريق التوبة اوعى في طريقك لربنا تيجي كلمة الملل خلاص بقى أنا عملت كتير قوي بقالي كتير قوي واقف على الباب بخبط ومفيش فايدة إياك ولفظ الملل إن الله لا يمل البشر يمل إنما رب البشر لا يمل أنت لو مللت يبقى أنت اللي جانيت على نفسك فلو بلغت ذنوبك عنان السماء عارف يعني مليارات المليارات تريليونات قول لي اي اسم بقى من الاسامي التقيله قوي دي واحد قدامه 12 صفر 15 صفر طلع اي حاجه حاجه كده مفيش ده انا من هنا لغايه السماء ذنوب لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرته غفر لك ولا يبالي لو اتيته بقراب الارض ملء الارض شوف بقى كده قول لي عدد حبات الرمل اللي في الارض تطلع قد ايه ده ولا أجدع يعني دولة من الدول اللي عندها تقنيات وتكنولوجيا وكل المهارات دي تقدر تعملها أها قول لي حد يقدر يحصي عدد رمال الأرض لو على عدد رمال الأرض لو لقيته بقراب الأرض بملء الأرض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا للقيك بقرابها مغفره يا من انت كريم يا رب فإن الله لا يمل حتى تمل رقم أربعة مفيش في طريق التوبة حاجة اسمها يأس إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلو الشيطان قال لك أنت ما تزعلش يعني أنت بلغ بيك الإجرام حد ما ملوش خلاص بقى يعني عامل كده زي الراجل اللي قتل 100 واحد ده ده قتل قتل مجرم سفاح بلطجي من شلة البلطجية اللي قاعدين بيتكلموا عليهم دلوقتي دول ده بقى قاتل مية يعني خلاص لو انت قعدت بقى اقول لك دلوقتي كده الاحاديث بتاعت قد ايه عظم قتل النفس يبقى كده ده راح في ستين الف سلامة مية فلو انه يأس وقنط كان يبقى الدنيا راحت لكن ربنا يقول ايه انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون يقول ولا تكن من القانطين ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وحاجة عشان تفهمها عن ربنا ربنا سمى نفسه القابض الباسط احنا النهارده قاعدين نقول اسامي ربنا عشان خاطر هو ده المعنى احنا لو عارفين ربنا صح مش هنذنب بس اسمع كده المعنى ده ربنا سمى نفسه الايه القابض الباسط يعني معناها ايه يعني معناها المعطي المانع يقبض يمنع ويبسط يعطي طيب ربنا يقبض ويبسط العلماء قالوا لك إيه بقى قال لك يقبض يعني يمنع حتى لا يتركك مع البسط يعني ايه اصل لو اداك اداك اداك اداك اداك ما تزعلش هو البشر كده انا كده وانت كده ان الانسان لا يطغى قال رآه استغنى ما تقوليش لا انت راجل تعرف ربنا وتعلمت العلم وقريت قرآن وبتصلي وبتصوم وبتعمل انه الدنيا دي مش هتأثر فيك لا مين قال النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم معلش موضوع الدنيا ده ما تبقى فلو قعدت تاخد نعم نعم نعم طب بالله اقول لك نعمه واحده وجربها كده لو انك مجاب الدعوه بص بقى حلو الكلام ده والله العظيم فتنه ليه انا مجاب الدعوه يعني ايه فجالي واحد قال لي ادعي لي الله يكرمك لاحسن مراتي ما بتخلفش يا رب ارزق زوجته وارزقه بالغلام الصالح روح لا راحت عند الطبيبه رجعت قالت له ابشر انا حامل يبقى ده ولي جيت انت بعد شوية والله يعني الامور اليومين دول انا بتاجر كده فادعي لي الله يكرمك الصفقه اللي جايه دي ولا الشروه دي تتباع وبتاع دعت لك يا رب ارزقه رزق طيب مبارك روحت لقيت الحاجه اللي هيجي لك منها قرشين بقى وعشرة هتقول على صاحبك ده يبقى ده سيدنا الولي شويه بشويه ناس هتقول لك لا لا لا ده مش انسان ده يقول الكلمه على طول ده هو ده المهدي المنتظر شويه بشويه ليه ما يبقاش نبي من الأنبياء شوية بشوية هتلاقي نفسك أنت خلاص ما هي ماشية معاك كل ما بتقول بتيجي فخلاص بقى لو ده شوف هو كان بيجاب الدعوة ودي كانت رزق وكرامة لكن الكرامة نفسها ممكن تتقلب عليك أهو فتطغى بها فعشان كده يروح عامل إيه يمنعها شوية فيمنع ويقبض حتى لا يتركك مع البسط ويبسط حتى لا يتركك مع القبض يعني يحصل ايه الدنيا مقفله خالص خالص اليومين دول ربنا يعني يرزقنا من حيث لا نحتسب الأحوال صعبة والأمور والتكاليف وداخل علينا صيف وداخل علينا رمضان والأحوال ومش لاقين ومش عارف أعمل إيه مقفلة خالص فيقول لك إيه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته بص ينشر دي تحس إنها إيه في كل حتة ينشر رحمته وهو الولي الحميد أهدي بقى القوين يقول لك ايه ربنا يقول في اخر سورة يوسف حتى اذا استيأس الرسل خلاص ما فيش فايدة قعدنا نقول يا جماعة توبوا ولا حد عايز يسمع يا جماعة تعالوا احضروا دروس ولا حد عايز يستجيب يا جماعة بطلوا ولا الهوى فما فيش بقى وشغالين بقى شغل من هنا لأقصى ما يكون من الجهل وما فيش فايدة قال لك حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خلاص كذب بهم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء لما الدنيا قفلت خالص يأتي في ظلام اليأس يخرج نور الأمل في صحراء اليأس أبذر بذور الأمل رقم أربعة إيه؟ اوعى تيأس لا تيأس من روح الله رقم خمسة عظم ولا تحقر انت دلوقتي ما تجيليش تقول لي انت عارف الشيطان شاطر فيعني الواحد بيغلط كده حاجات كده بس يعني حاجات خفيفة كده على الماشي يعني اقول لك ايه بقى افتكر لسه قايلين تنظر الى صغر الذنب الى عظم من اذنبت في حقه لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسند اياكم ومحقرات الذنوب فإنها كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود نزلوا عشان يجيبوا حطب عشان يستدفئوا وإن كان هياكلوا حاجة فجابوا ده بعود وده بعود وده بعود وده بعود حتى أنضجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه يبقى المعنى إيه؟ اوعى تحقر الذنب لأن تحقير الذنب الصغير يجعله كبير قال ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه حاسس أن الجبل اللي وراه ده هيطلع دلوقتي ينزل فوق دماغه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه قال أبو شهاب فوضع يده فوق أنفه وصنع كذا وعمل كده هي دبانة بس حاجة كده خلاص يا عم انت عامل بلوى سودة انت عامل كذا مش خلاص مفيش حاجة فاستعظم ولا تحقر فاوعى تتساهل في الامور المشتبهه تيجي تقول لي يا شيخ المعامله الفلانيه ينفع احط فلوسي في البنك الفلاني اقول لك لا ما ينفعش ليه يا عم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا اشد عند الله من 36 زانيه فالموضوع خطر فما تقعدش تقول لي ناس قالوا حلال وناس قالت حرام يعني الامر ايه يا سيدي مشتبه طب الامر المشتبه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وده فلوس مال وما نبت من حرام فالنار أولى به فالموضوع ما فيهوش تهريج فما اجي اقول لك كده خد بالك دلوقتي عندنا مجموعة من أهل العلم ونعمل له أهو مجموعة من أهل العلم قالت يجوز ومجموعة من أهل العلم المجامع الفقهية وعندنا قرارات مجامع الفقهية من علماء من مصر وعلماء من العالم الإسلامي كله وقرارات وتوصيات معلومة في المجامع الفقهية المعتمدة كما مع الفقه الإسلامي في مكة وغيره ولجان كبار العلماء في أكثر من بلدة تقول لا ده حرام فأنا كده تايه حلال ولا حرام حلال ولا حرام حلال ولا حرام ده نسميه أمر إيه أنا تخصصي في الفقه الإسلامي يعني فأستاذنا في دار العلوم يقول كنا في أحد المؤتمرات وبحضور بعض مشايخ اللي تكلموا في مسألة المعاملات الربوية فبيقولوا احنا في المؤتمر جايبين اقتصاديين قاعدين يتكلموا في المسألة دي وعلماء وردود والناس تقول دي كذا والناس تقول لا دي كذا والناس تقول دي هي دي الربا الجاهلية والتاني يرد عليه يقول له لا ده مش هي اللي فيها المعنى بيقولوا قعدنا نخبط بحث علمي لغاية ما قام واحد من وسطنا ويقول والله العظيم كده وكأن الحديث لم نسمعه قط على انه بيجري على لسان الغلمان الصغار قام قال يا ناس انتوا قاعدين عاملين مشاكل في ايه أليس الأمر مشتبه مش انتوا بتقولوا حلال وانتوا بتقولوا حرام أليس الأمر مشتبه ما بين حل وحرمة قالوا نعم قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الدين كله يتلخص في كلمة واحدة الورع قال فأسكتنا كله سكت لأنه هي المسألة في الآخر خالص لما أنت هتبحث فيها كذا فإياك والمشتبهات لأنها تخالف معنى التعظيم خدنا كم حاجة النهاردة خمس خطوات نحو التوبة والطريق محتاج لسه نقاط كثيرة يمكن لسه قدامنا 30 خطوة كمان كل مرة نعمل حاجة وناخدها بالتدرج كده لغاية رمضان بحيث انه يبقى هو ده خيرة استعداد لبلوغ شهر العتق من النيران شهر المغفرة وشهر التوبة فخدنا الخمس حاجات النهاردة الخمس خطوات أول شيء أبوء لك بنعمتك عليها وأبوء بذنبي الثاني افهم لماذا تزني ثلاثة لا تمل لا تيأس عظم ولا تحقر أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم إن مساكينك ببابك فاغفر لهم فقراؤك ببابك فأغنهم راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم محبوك ببابك فأحبهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت اللهم تب على من لا يتوب عليه إلا أنت اللهم اعف عنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم نسألك مرافقة نبيك محمد في الجنة اللهم نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من النار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا اللهم اجعل هذا المجلس مثقلا لموازيننا يوم نلقاك اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم